جايين الدنيا ما نعرفنيك ولا رايحين فين ولا عايزين ايه جايين الدنيا ما نعرفنيك ولا رايحين فين ولا عايزين ايه مشاوير مشاوير مرسومة الخطوينة نمشيها في غرمة ليالينا مشاوير مشاوير مشاوير مرسومة الخطوينة نمشيها في غربة ليالينا يوم يوم تفرحنا ويوم تجرحنا واحنا ولا احنا عارفين ليه ليه ليه وزي ما جينا جينا جينا ومش بإيدينا بإيدينا جينا وزي ما جينا جينا ومش بإيدينا بإيدينا زي ما نمشي خد لياليا حاجة مؤتمر فيها وفيها دايما امشك خد لياليا وحكم وقمر فيها وفيه وإلى إن بيتي يبقى للغربة قلبك ده وعيونك ديا وإلى إن بيتي يبقى للغربة قلبك ده وعيونك دي ولقيت روحي في أحضن قلبك بحلم وأصحى أعيش على حبك حتى في عز عذابي بحبك عارف ليك من غيرك عارف ليك من غير ليك من غير ليك آه يا حبيبي بحبك جايين الدنيا ما نعرفني ولا رايحين فين ولا عايزين ايه جايين الدنيا مشاوير مرسومة الخطوينا نمشيها في غربة ليالينا مشاوير مشاوير مشاوير مرسومة الخطوينا نمشيها في غربة ليالينا يوم يوم تفرحنا ويوم تجرحنا واحنا ولا احنا عارفين ليه ليه ليه وزي ما جينا جينا جينا ومش بإيدينا بإيدينا جينا وزي ما جينا جينا ومش بإيدينا بإيدينا زي ما نمسك خدنا يديا وحاجة مطهر فيها وفيها زي ما نمسك خدنا يديها وحاجة مطهر فيها وفيها وإلى إن بيتي يبقى دي الغربة قلبك ده وعيونك دي وإلى إن بيتي يبقى دي الغربة قلبك ده وعيونك دي ولقيت روحي في أحضن قلبك بحلم وأصحى أعيش على حبك حتى في عدي عذابي بحبك عارف ليك من غير ليك عارف ليك من غير ليك من غير ليك آه يا حبيبي بحبك جالي زماني رماني رماني في بحر عينيك ونساني وقال لي انساني جالي زماني رماني رماني في بحر عينيك ونساني وقال لي انساني بحر عينيك يا حبيبي غريب بحر عينيك يا حبيبي غريب لكن في أحلى ليالي زمان قالي زماني رماني رماني بحر عينيك ونساني وقال لي انساني بحر عينيك يا حبيبي غريب بحر عينيك يا حبيبي غريب لكن في أحلى ليالي زماني تهت وتاهت دنيتي مني دنيتي مني دنيتي مني بين أفراحي وبين أشكالي وتهدرنا دنيتي مني آه، دنيتي مني بين أفراحي وبين أشكالي بلادي ودنيتي غنوة لا لا دنيا لا دنيتي غنوة لا لا دنيا لا لا شيء تاني لا شيء تاني دنيتي غنوة لا لا دنيا لا لا شيء تاني لا شيء تاني دنيتي حبك دنيتي حبك حاجة حاسسها حاجة لابسها حاجة حاسسها لابسها شايفها لكن ولا أوصاف ولا أوصاف ولا أوصاف توصفها واحلم لو غمضت عينيا احلام حلوه كتير ورديه في العين وبدور وجمايل بتطير فيا فوق لياليا بتطير فيا فوق لياليا بتطير فيا فوق لياليا واحلم لو غمضت عينيا أحلام حلوة كتير وردية في العيون وبدور وجمال بتطير بيا فوق لياليا بتطير بيا فوق فوق لياليا أما بشوفك الآن أحلام الأحلام كل الأحلام كل الأحلام لما بشوفك الآن أحلام الأحلام كل الأحلام كل الأحلام وأما بشوفك الآن أحلام الأحلام كل الأحلام كل الأحلام ياللي عيني صغرت الدنيا ورمشة حضر السحر والنام حضر السحر والنام حضر السحر والنام أما بشوفك الآن أحلام الأحلام كل الأحلام كل الأحلام لما بشوف الآن أحلام كل الأحلام كل الأحلام ياللي دي صغرت الدنيا ورمشك حضر السحر ونام ورمشك حضر السحر ونام ونام رمشك حضر السحر ونام وده ليك يا صاحبي وده ليك يا طرف يزال اللي جرى وده ليك يا طرف يزال اللي جرى وده ليك يا طرف يزال اللي جرى واما بفكر أسقيك أكتر ما بتسقيني الحب ليالي الحب ليالي من أشهر حاجات على بالي جت على بالي إلا وحبك فرحالي وأما بفكر أسقيك أكتر ما بتسقيني الحب ليالي الحب ليالي من أشهر حاجات على بالي جت على بالي إلا وحبك إلا وحبك فرحني وزي ما جينا جينا جينا ومش بإيدينا بإيدينا جينا وزي ما جينا جينا ومش بإيدينا بإيدينا زي ما نمشم خلاني حكموا قمر فيها وفينا زي ما نمشم خلاني حكموا قمر فيها وفينا ولقيت بيتي قاعد الغربة قلبك ده وعيونك دي ولقيت بيتي بقعد الغربة قلبك ده وعيونك دي ولقيت روحي أحضن قلبك بحلم وأصحى وأعيش على حبك حتى بعيد عذابي بحبك عارف ليه حبيبي بحبك حبيبي حبيبي آه يا حبيبي حبيبي حبيبي آه يا حبيبي كل ما فيك يا حبيبي حبيبي كل ما فيك يا حبيبي حبيبي حبيبي حبيبي الله يا حبيبي حبيبي حبيبي اللي بدك يا حبيبي حبيبي واللي ما فيك يا حبيبي حبيبي أشعرك بيه بإيدك قمري أشعرك بيه من إيدك قمر حبك رحلة عمري عمري عمري وقدري ليلي حلي عمري حلي ليلي حلي عمري حلي وكل شيء بالكون حلي ليلي حلي عمري حلي وكل شيء بالكون حلي لكن هناك تلقينك تنهيدة تنهيدة في القلب اللي بالخوف اللي بالخوف آه باخد إيدك تقول يا فرحة تمهلي وتمهلي وتمهلي تقول يا فرحة تمهلي وتمهلي وتمهلي ده المبتلي بالحب مهما تمنى مهما تمنى ما حبيبي الله يا حبيبي حبيبي حبيبي الله يا حبيبي كل ما فيك يا حبيبي حبيبي كل ما فيك يا حبيبي حبيبي حبيبي حبيبي الله يا حبيبي حبيبي حبيبي كل ما فيك يا حبيبي حبيبي كل ما فيك يا حبيبي حبيبي أشعرك بيه إنك قمري أشعرك بيه من يمينك قمري حبك رحلة عمري عمري عمري وقدري ليلي حلي وريحي ليلي حلي وريحي وكل شيء بيكون حلي ليلي حلي عمري حلي وكل شيء بيكون حلي لكن هناك تنهيدك تنهيدك تنهيدك من القلب اللي من الخوف اللي من الخوف آه، ما خليك تقول يا فرحة مكي وتمكي لي وتمكي لي تقول يا فرحة تمكي لي وتمكي لي وتمكي لي ده المبتدي بالحب مهما تهنى مهما تهنى برضه برضه مبتدي حبيبي حبيبي الله يا حبيبي حبيبي حبيبي الله يا حبيبي كل ما فيك يا حبيبي حبيبي كل ما فيك يا حبيبي حبيبي حبيبي حبيبي الله يا حبيبي حبيبي حبيبي كلمتك يا حبيبي حبيبي كل ما فيك يا حبيبي حبيبي أشعرك ليلي إنك قمري أشعرك بيه بإيدك قمر حبك رحلة عمري عمري عمري وقدري ليلي حلي عمري حلي ليلي حلي عمري حلي وكل شيء يكون حلي ليلي حلي عمري حلي وكل شيء يكون حلي لكن هناك تنهيدك تنهيدك تنهيدك في القلب اللي بالخوف اللي بالخوف آه ما خليك تقول يا فرح أرمكي وتمكلي وتمكلي تقول يا فرحة تمكلي وتمكلي وتمكلي ده المبتلي بالحب مهما تهنى مهما تهنى برضه برضه مبتلي خايف طيور الحب تهجر عشها عشها وترحل بعيد عشها وترحل بعيد خايف على بحر الدفا ليلة شتا يصبح دليل دليل خايف طيور الحب تهجر عشها عشها وترحل بعيد خايف على بحر الدفا ليلة شتا يصبح دليل جديد خايف لا بكرة يجينا تاخدنا من دنينا خايف لا بكرة يجينا تاخدنا من دنينا سكة عذاب تأتيها أحباب أحباب كتير أحباب كتير قبلنا خايف لبكرة يجينا ناخد من دنينا خايف لبكرة يجينا ناخد من دنينا سكة عذاب تأتيها أحباب أحباب كتير أحباب كتير قبلينا خايف لبكرة يجينا تاخدنا من ليالينا من ليالينا سكة عذاب تهدي أحباب تهدي أحباب كتير كتير كتير كتير كتير قبل ده أنا خايف خايف خايف خايف خايف خايف لبكرة يجينا تاخدنا من ليالينا من ليالينا سكة عذاب تهدي أحباب آه آه أحباب كتير كتير كتير كتير قبل ده أنا خايف خايف خايف خايف خايف خايف آه عارف عارف عارف كل الخوف من بكرة ده ليه يا حبيبي عارف سر عذابي وحيرتي ده ايه يا حبيبي عارف كل الخوف من بكرة ده ليه يا حبيبي عارف سر عذابي وحيرتي ده ايه يا حبيبي علشان نتصرح للدنيا اللي بعيش فيها وانا من غيرك كل حياتي حياتي تضيع تضيع بعديها عارف كل الخوف من بكرة ده ليه يا حبيبي عارف سر عذابي وحيرتي ده ايه يا حبيبي عارف كل الخوف من بكرة ده ليه يا حبيبي عارف سر عذابي وحيرتي ده ايه يا حبيبي علشان نفرح دي الدنيا اللي بعيش فيها وانا من غيرك كل حياتي حياتي تضيع تضيع بعديها وزي ما جينا جينا جينا ومش بإيدينا بإيدينا جينا وزي ما جينا جينا ومش بإيدينا بإيدينا زي ما رمشك خلاك ليا وحكى وقمر فيها وفيها زي فيها وفيها ولقيت بيتي بعد الغربة قلبك رق وعيونك ضيقة ولقيت روحي في أحضن قلبك بحلم وأصحى أعيش على حبك حتى بعز عذابي بحبك عارف ليه ليه ليه عارف ليه ليه من غير ليه من غير ليه آه يا حبيبي بحبك مش معقول مش معقول يا حبيبي يا حبيبي ابدا ابدا مش معقول القدر اللي هداني بحبك يوم من الايام من الايام يبقى عدو مش معقول مش معقول يا حبيبي يا حبيبي أبدا أبدا مش معقول القدر اللي هداني بحبك يوم من الأيام من الأيام يبقى عدو مش معقول مش معقول حبنا يا حياتي يقدر يقساوي سحابه بعد ما كنا حلم ولادي نرجع تاني تاني نقف على بابه مش معقول مش معقول حبنا يا حياتي يقدر يساوي صاحبه بعد ما كنا حب ولادي نرجع تاني نوقف نوقف على بابه مش معقول مش معقول يا حبيبي يا حبيبي ابدا ابدا مش معقول القدر اللي هداني لحبك يوم من الايام من الايام يبقى عدول مش معقول مش معقول حبنا يا حياتي يقدر يسوي سحبه بعد ما كنا حلولنا نرجع تاني يبقى نقف على بابه روح يا حضن روح يا حضن روح يا حضني وهنقرب لينا ده احنا حبايب حبنا مهنينا والحب رحنا وارضنا وزمانا ويا حضني قول لي مين البقى حبينا روح يا حضني روح روح يا حضني وهتقرب لينا ده احنا حبايب حبنا مهنينا العالمين عجبتنا الحب بنبو متجمع على بابنا شجرة ورد حلو حلو مفرح على بيتنا الحب النجوم متجمع على بابنا شجرة ورد حلو حلو مفرح على كل شباك ألف شمع مولع مولع ويا حزني قولي مين اللي عزمي ده أروح يا حزني أروح يا حزني أروح يا حزني وأتغرب ليك تحت حبايب حبنا مهدينا والحب رحنا وأرضنا وزمانا ويا حزني قول لي مين بقى حنينا روح يا حزني روح روح يا حزني وتقرب منينا ده احنا حبايب حبنا مهدينا والحب روحنا وأرضنا وزماننا ويا حزني قول لي مين بقى حنينا يا عيون قلبي يا أحلى عيون يلا نعيش وكفاية نضيع. يا عيون قلبي يا أحلى عيون يلا نعيش وكفاية نضيع. يلا نخلي عمرنا كله كله كله لينا لينا لينا لينا لينا لينا بعيدة بعيدة عن الحرمان عن الأحلام عن الحرمان وعن الأحلام يا عيون قلبي يا أحلى عيون يلا نعيش وكفاية نموت يا عيون قلبي